بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة لخلق الله ثم ما بعد فأهلا بكم معنا في حلقة جديدة من برنامج واقترب هذا البرنامج الذي نحاول فيه أن نقترب من الله عز وجل في هذه العبادة الجليلة وهي عبادة الصلاة الصلاة طبعا احنا عرفنا فضلها وان هي اهم العبادات واول العبادات بعد التوحيد واول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة وفهمنا معاني حاجات جميلة جدا في الصلاة من أول ما بنتكلم على الأذان وعلى تكبيرة الإحرام وعلى دعاء الاستفتاح وعلى قراءة الفاتحة وقفنا كده خلاص وخلصنا قراءة الفاتحة بنعمل إيه بعد كده بنقرأ صورة من الصور القصيرة ثم نركع لله عز وجل فما معنى الركوع أو ما المعنى الذي لابد أن نتذكره دائما في الركوع إيه الحاجة اللي دايما تبقى في ذهننا وإحنا راكعين لله عز وجل قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أما الركوع فعظموا فيه الرب يعني النبي عليه الصلاة والسلام بيقول لك المعنى اللي لابد تستحضره وانت راكع هو معنى التعظيم لله عز وجل لأن انت ما بتركعش لحد إلا لعظيم حتى في البشر لما حد ينحني لحد بينحني لمن هو أعظم منه لكن عندنا كمسلمين لا ننحني إلا لله عز وجل ولا نركع إلا لله عز وجل لأنه لا عظيم على هذه المنزلة إلا الله عز وجل سبحانه وتعالى طيب هنعمل إيه بقى وإحنا راكعين هنقول أذكار الركوع وعرفنا في بداية الحلقات خالص إن من المعاني الجليلة التي علمنا إياها النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى نظل في خشوع وخضوع وتذكر لمعاني العبادات هو ايه ان احنا ننوع في الاذكار يعني النبي عليه الصلاة والسلام ما كانش بيقول ذكر واحد طول ما هو بيصلي يعني كل الركوع مثلا زي ما كتير مننا بيعمل يفضل يقول ايه سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم في كل الصلوات حتى تصير هذه الكلمات عادة خلاص بقيت بقول سبحان ربي العظيم من غير اصلا ما افهم انا بقول ايه بل بعض الناس حتى بنسمعهم بيقول ايه حتى مش عارف هو بيقول ايه لا لابد انت تستحضر ما تقول سبحان ربي العظيم ده رقم واحد رقم اتنين تنوع بين الاذكار مش كل مرة تقول سبحان ربي العظيم فقط لا تقول سبحان ربي العظيم وتقول الاذكار الاخرى اللي هنتعرف عليها الان حتى يظل قلبك في تجديد من المعاني فلا يحدث الفطور طيب اول حاجة يعني ايه سبحان ربي العظيم يعني ايه سبحان التسبيح هو التنزيه يعني انت بتقول سبحان الله بتنزه الله عز وجل عن كل نقص وعيب لذلك حتى تلاقي كلمة سبحان دي جاءت في القرآن في المواطن التي اتهم الله عز وجل فيها اتهامات باطلة من البشر زي ايه مثلا وقالوا اتخذ الله ولدا بعدها تلاقي ايه سبحانه فالتسبيح اصلا كلمة سبحان دي هي التنزيه يعني بقول سبحان الله أي أنزه الله عز وجل عن كل نقص وكل عيب طب يعني ايه سبحان ربي العظيم سبحان قلنا يعني أنزه الله عن كل نقص وعيب ربي العظيم ربي من من الرب والرب اللي هي الربوبية يعني الله عز وجل هو صاحب صفات الربوبية التي هي الخلق والرزق والتدبير والإحياء والإماتة والملك والملك كل ذلك تتضمنه كلمة ربي يعني الذي يعني أسبح وأنزه وأمجد الله عز وجل الذي خلقني ورزقني ورباني وأحياني ويميتني وكل ما في حياتي من خلق ورزق وتدبير هو له وأنا ملك لله عز وجل كل ده في كلمة إيه؟ ربي يبقى سبحان ربي العظيم ما معنى العظيم العظيم طبعا من العظمة ومن معاني العظمة ومن أجمل معاني العظمة هو كثير الصفات الجميلة يعني ايه يعني مثلا أنا مثلا في صفة أنت بتحبها لكن لما يكون أنا فيها صفات كثيرة أنت بتحبها يبقى أنا عندك إنسان عظيم ده والله المثل الأعلى ده معنى العظيم أي الذي جمع صفات الحسن كلها فهي له سبحانه وتعالى على الوجه الذي يليق به ده معنى إيه العظم بخلاف المجد إيه الفرق بين العظمة والمجد المجد هو العلو في الصفات يعني إيه المجيد المجيد الذي بلغ النهاية في كل صفة ففي الجمال أعلى وفي الرحمة أعلاها وفي الكرم أعلى وفي القرب وفي المعية للمؤمنين أعلى وهكذا فالمجد هو العلو في الصفة يبقى دي إيه يعني زيادة في الإيه في الكيف أما العظمة زيادة في الكم يعني عدد الصفات الجميلة الحسنة التي يتصف الله عز وجل بها كثيرة جدا جدا فهو العظيم سبحانه وتعالى يبقى ده معنى إيه سبحان ربي العظيم وده الذكر الأول في الركوع طب عايزين ننوع بقى نقول أذكار تانية في ذكر جميل تاني جدا جميل جدا جدا يعني اللي هو إيه بقى سبوح قدوس رب الملائكة والروح يعني وانت راكع كده تقول ايه تقول سبوح قدوس رب الملائكة والروح النبي عليه الصلاة والسلام كان بيعمل كده كان بيقول كده يقول سبوح قدوس رب الملائكة والروح يعني ايه بقى سبوح قدوس رب الملائكة والروح سبوح نفس المعنى بتاع التسبيح يعني كثير من يسبحه وكثير هي الأشياء التي يسبح بسببها سبحانه وتعالى قدوس يعني من التقديس ايه هو التقديس التقديس زي التسبيح كده قريب منه وهو التنزيه يعني القداسة هي النزاهة طيب قدوس يعني ايه بقى حاجة من الاثنين يعني منزه عن كل نقص وعيب ودي تبقى قريبة من كلمة سبحان او منزه له يعني إيه منزه له كقول الملائكة في سورة البقرة ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال أهل العلم يعني إيه ونقدس لك قالوا أي الملائكة تقول لله عز وجل نحن نطهر أنفسنا لك بالعبادة نقدس أنفسنا لك بهذا الركوع يا رب سبوح أي كثير الأفعال التي يسبح بسببها وكثير هي المعاني التي نسبح الله لها قدوس يعني يا رب أقدس نفسي وأطهر نفسي من المعايب الظاهرة والباطنة من المعاصي ومن الذنوب ومن معاصي القلوب أطهر قلبي لك يا رب حتى يليق بك يليق أن يكون قلبا يعبدك يا رب يبقى دي معنى إيه قدوس رب الملائكة والروح يعني يا رب أنت رب ربي ورب الملائكة كل الملائكة وطبعا الملائكة كثيرة جدا النبي عليه الصلاة والسلام في حديث يقول ما من أربع أصابع في السماء الدنيا إلا وفيها ملك إما ملك قائم يعني ملك واقف بيصلي أو ملك ساجد واضع جبهته حتى إذا نفخ في الصور رفع جبهته وقال سبحانك ما عبدناك حق عبادتك ده دي عبادة الملائكة طب احنا ايه جنب الملائكة اللي بتعبد ربنا دي ذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول سبوح كثير من يسبحك قدوس كثير من يقدسك رب الملائكة اللي عمالة تعبد ربنا ليل نهار دي والروح اللي هو جبريل عليه السلام وده أيضا ذكر من أذكار الركوع وده الذكر الثاني إيه كمان قول النبي عليه الصلاة والسلام سبحانك اللهم وبحمدك اغفر لي وده النبي عليه الصلاة والسلام قالها في آخر حياته يعني النبي عليه الصلاة والسلام ما كانش بيقول الذكر ده في الركوع من ايه من اول الاسلام او من اول ما شرعت الصلاه لا بدا يقوله امتى في اخر حياته ليه تقول السيده عائشه كان يتاول القران يعني ايه يتاول القران يعني يعمل بما في القران ايه اللي كان في القران بيعمله اللي هو قول الله عز وجل اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر سبحانك اللهم وبحمدك اغفر لي هي دي النبي نفذ الأمر اللي اتأمر به في سورة النصر وهذا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم من إمتى بقى من بعد فتح مكة بدأ النبي عليه الصلاة والسلام وهو في الركوع وفي السجود يقول سبحانك اللهم وبحمدك اغفر لي سبحانك اللهم وبحمدك اغفر لي يعني سبحانك اللهم وبحمدك سبحانك برضو التسبيح اللي هو التنزيه سبحانك اللهم وبحمدك يعني وبحمدك أسبحك يعني يا رب بحمدك وبفضلك أنا بسبحك سبحانك اللهم وبحمدك اغفر لي يعني يا رب إذا كانت هذه العبادة هي من حمدك وفضلك علي جعلتني أسبحك فاغفر لي ما قصرت فيه من العبادات وده الذكر الثالث معانا إيه كمان من الأذكار الجميلة جدا جدا جدا اللي كان النبي عليه الصلاة والسلام بيقولها في الركوع ذكر رهيب جميل جميل جدا جدا يقول النبي صلى الله عليه وسلم يناجي الله عز وجل في الركوع فيقول اللهم لك ركعت ولك أسلمت وبك آمنت خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي الحديث ده جميل جدا جدا لو الواحد فهمه فعلا وهو كده راكع بيقوله هيحس بطعم الركوع ايه النبي بيقول ايه بقى بيقول اللهم لك ركعت وقلنا الطبيعي في الجملة ان بيأتي الاسم اللي هو المبتدأ وبعدين يأتي الجر والمجرور ده التركيب الطبيعي للجملة الاسمية في لغة العرب لما يح- يحدث شيء خلاف ذلك الاستثناء ده اكيد له معنى يعني ايه الكلام ده يعني الطبيعي في الجملة اقول اللهم ركعت لك لكن اما النبي عليه الصلاة والسلام يقول اللهم لك ركعت يبقى ده معنى ايه ده معنى الحصر والقصر يعني يا رب ركعت لك وحدك ما بركعش لحد غيرك او يقدم الجر والمجرور على الفعل اللهم لك ركعت يبقى ده معناه ايه الحصر والقصر ان يا رب ما بركعش الا ليك ما بخضعش الا ليك ما بذلش الا ليك انت فقط لا اخاف الا الله ولا اركع الا لله اللهم لك ركعت ولك اسلمت يعني جوارحي الظاهره هذه اسلمتها لك يا رب اللهم لك ركعت ولك أسلمت وبك آمنت شوف بقى النبي عليه الصلاة والسلام بيقول إيه بقى خشع لك والخشوع هو أن يخضع ويذل الإنسان خشع لك مش يا رب خشعت لك أنا كلي وخلاص لا ده النبي بيفصل وجاب خمس حاجات جميلة جدا خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي يعني ايه الكلام ده بقى خشع لك سمعي سمع احنا عارفينه يعني ايه خشع ذل وخضع لله يعني يا رب لن أسمع إلا ما تحب لن أسمع المحرمات خشع لك سمعي وبصري يعني يا رب هغض بصري و- وبصري ده هيذل ليك ومش هينظر للحرام خشع لك سمعي وبصري ودول حاجة مهمة جدا ليه؟ لأن دي ال inputs بتاعت الإنسان المدخلات اللي هي السمع والبصر اللي بتولد المخرجات يعني ايه؟ شباب كتير دايما يقول لك انا بعاني من فتنه النساء او بعاني من مشكله كذا او كذا او كذا اقول له ليه لك بتسمع حرام او بترى الحرام اخشع لله بسمعك وبصرك فقلبك سيتنظف عن هذه الاشياء خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي ايه المخ والعظم والعصب المخ هو النخاع اللي جوه العظم فوقيه العظم فوقيه العصب لذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان الإنسان بيخشع كده من جوه لبره خشع لك مخي اللي هو النخاع بتاع العظام وعظمي وعصبي لذلك اتبقى ايه من جسم الإنسان كل الجسم خاشع لله السمع والبصر والمخ والعظم والعصب يبقى ده خشوع كامل لله عز وجل في الركوع نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الراكعين الساجدين ومن الخاشعين ومن الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم الألباب وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته